أسماه ما أسماه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح أحوالنا معه اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم إنا اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت تغفر الذنب وتأخذ بالذنب فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده جده وهزله سره وعلانيته اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار آمين أحبتي في الله كيف حالكم مع الله النعم ويا للنعم نعم الله جل جلاله على العبد لا تعد ولا تحصى نعم الله جل جلاله على العبد لا تحصى ولا تعد ولكن أغبياء العالم لا يرون النعم بل الأغبى منهم أن يرى النعمة عذابا فيكره نعمة الله عليه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته إخوتي إذا أتتك نعمة من الله فتقبلها بقبول حسن احسن استقبال النعمه افرح بها اسعد اجتهد في معرفتها والثناء على الله بها اجتهد في ان تقترب من الله بها وتدنو الى الله بها اجتهد في ان تنميها هذه النعمه و و- وتملا بها عينك وقلبك اخوتي اولادنا من نعم الله علينا قال ربي واحق القول قول ربي والله جعل لكم من أم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده وارزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون سبحان الله العظيم بالباطل يؤمنون افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون لعل لعل الايمان بالباطل هو التطلع والتشوف الى ما لم, ما لم يرزق الحرام فالتطلع والتشوف الى الحرام وبين يديك انواع واصناف والوان من الحلال لعل هذا بعض كفر النعمه الذي يفسد النعمه انني اريد ان اتحدث الليله ما تزق الكرسي ده شويه يا عزب ربنا يهديك ويتوب عليك يا ابني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقول جئت احدثكم الليله عن نعمه الاولاد وأن إهمال النعمة إهمال هذه النعمة كفر بالنعمة فكان العذاب بالأولاد سبحان الله هؤلاء الأولاد وقد تأملت اليوم في قصة الخضر في قول الله عز وجل وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة شيء عجيب جدا الأبوان مؤمنان وولد ولد هذا الولد كيف سيرهقهما الطغيان والكفر الله أعلم لكن تعلمنا منها أنه قد يرهق الولد أبويه الطغيان والكفر وإذا كانا صالحين نفعهما الله فعصمهما منه فأخذه فكان أخذه نعمة يبقى الولد قد يكون نعمه فتشكر فإذا شكرته وهو لم يكن نعمة خلصك الله منه وأبدلك خيرا منه لأنك شكرت النعمة أما إن لم تشكر النعمة وهو كان نقمة ظلت عليك النقمة يا رب تكون وصلت مهم جدا الحلقة بتاع المرة اللي فاتت بفضل الله عز وجل يعني جاءتني عليها ملاحظات كثيرة آه، في أهمية الحديث عن هذا السن مرة أخرى أنا مش هكلم مرة تانية لكن هكمل لأن لسه الموضوع كتير جدا في سن اتنين لأربعة آه، سن سنتين إلى أربع سنوات من السنين الخطرة الخطيرة في عمر الطفل والتي هي مهمله ولذلك أردت أن نزيدها إيضاحا أن سن 2 لأربعة اسمها مرحلة التقليد دأب الطفل في هذه المرحلة التقليد ومحاولة التحرر ولكن نزعة الاعتماد على الآخرين تأتي بالصراخ كلما احتاج يعني هو عايز يستقل بنفسه يعني بعد سن سنتين لما يبقى يدخل في التالتة تيجي توكله لا هو عايز ياكل بنفسه عايز يمسك الملعقة بإيده وياكل هو ويغرق الدنيا ودي اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت عايزين نقف مع حاجتين اللي هم العناد والحب في حياة طفل ابن السنتين الولد ابن السنتين عنده أمرين ينبغي أن نقر بهما الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما ومنعهما وكبتهما بالكلية لم نستطع مطلقا الغضب والشهوة والشهوة قصدي الأكل والشرب والإخراج وال... واللعب هذه شهوات لسنا مطالبين أن نكبت هذه إنما المطلوب سياستهما الغضب والشهوة قودهما بالرياضة وال- والمجاهدة مش الرياضة لعب الكرة الترويض أقصد الترويض والمجاهدة إزاي مسألة العناد وعلاج طبيعة الطفل المعاند حصل موقف امبارح وانا بقول لكم بقى عن تجارب شخصية ها آه، ابني اويس اويس ده عنده سنتين وشوية صغيرين اويس يعني ايه اويس اويس تصغير اوس الاوس والخزرج تصغيرها اويس اويس اويس القرن القرني من قرن من اليمن اويس القرني ده انا من اول الشخصيات اللي اعجبت بها في حياتي اويس القرني حدث عنه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رغم انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم سياتيكم امداد من اليمن من مراد ثم من قرن فيهم اويس له ام هو بها بار اويس القرني قصة حياته طويلة وكان من العباد الزهاد الطيبين الشاهد خلينا في اويس اللهم اجعله صالحا يا رب واصلح واصلح ابوه واصلح اولادنا واولاد المسلمين اجمعين آه، قاعدين فهو جنب المطبخ مسك طبق وخبطه راح كسره في الارض فوقفت كده بصيت له مين اللي كسر الطبق ده قال لي انت انا قال لي اه انت لا انت قال لي لا لا انت ايه الجبروت ده الشاهد ان انا بعديها عرفت ان انا وقعت في عدة اخطاء الخطأ الاول انه لما كسر الطبق واحنا شايفينه بعينينا لا ينبغي ان احنا نسأله بقى مين اللي كسر الطبق وانما ينبغي ان يرى في اعيننا نظرة العتاب والغضب ليه كده ليه يا ابني اتق الله يا اخي اقول للواد ابن سنتين اتق الله اه قول له اتق الله انا اذكر هالة بنتي كبيرة دي كان عندها سنتين كده برضو ولابسة الخمار والجلباب وكنت بتعامل مع واحد اسمه عبد البديع الله يرحمه في آه، بتاع الكتب فروحنا نشتري كتب فاهلا وجاي يبص قالت له اتق الله هي دي ان احنا عايزين نعود ولادنا انه يسمع اتق الله عايزين نعود ولادنا ان انا اقول له لا حول ولا قوة الا بالله عايزه يسمع انا لله وانا اليه راجعون انكسر الطبق ويرى في اعيننا نظرة تألم فيعلم ان هذا الفعل خطأ اما ان احنا نقول له مين اللي كسر انت وتعلمه الاند بقى لما تقول له انا يقول لك اه انت لا انت لا انت انا انا يا ويس يقول اه انت انا لله وانا اليه راجعون طب افهمه ازاي ان ده كذب خلاص عدت لان في خطا حصل من البدايه هي دي ان احنا احيانا نخطئ مع اولادنا وهذا الخطا لا يعالج هناك جروح لا تندمل ولذلك عايز اتكلم ان ربنا اكرمنا في المره الجايه عن نفسيه الطفل احيانا مش احيانا الم- المفروض ان هذا الطفل في هذه السن من اثنين لاربعه زي ما اتفقنا بنصنع نفسيته بنصنع خلفياته فلذلك الطفل المعاند العندي اللي هو تقول له افعل كذا يقول لا ما تقولش لا انا ما بحبش اللي يقولوا لا يقول لك لا لا لا الحمد لله ما عنديش حد بالشكل ده الحمد لله لكن هناك اطفال بهذا الشكل ازاي اولا ان نربيه من سن سنتين بطريقه لطيفه معنى السمع والطاعه عايز امسك الولد داوود او محمد واقول له ايه قول حاضر اسمع كلام امك بس يتقال ازاي دي تتقال وانا واخده في حضني وانا خدي على خده وبتكلم في ودنه وبمسح على شعره وماسك ايده اعلمه يعني ايه السمع والطاعه امه بتقول له اجلس يا بني اقعد يا ابني هناك ولا كانه سمع حاجه اروح انا جايبه من ايده اقول له امي تقول لك اجلس هنا اجلس هنا سامع فهمت بالراحه ينبغي ان نستخدم احنا بنقول من سن اثنين لاربعه يعني عنده ثلاث سنين عنده اربع سنين يعامل هذه المعامله اسلوب حسن ومناسب في الوقت المناسب عايزين يبقى الوقت مناسب وقت الطلب وقت مطلوب منه يبقى وقت مناسب يعني ما يجيش هو لسه بدأ يلعب مسك اللعبة كده وقول له تعالى مش هيجي عايزين نعلم الولد من البداية ودي المهمة الصعبة أنا بقول إن الكلام ده يا جماعة صعب وعشان كده قدمت في البداية إن الأولاد دول نعمة يعني نفضلهم لازم نفضلهم ولازم تكون التربية دي همنا لأنها مسؤولية من الله ده تكليف أنا قلت في البداية هل تربية الولد واجب شرعي يعني من لم يربيه يأسم الإجابة نعم فرض عايزين نربيهم تربية صحيحة لذلك بقول ان نقطة البداية ان يشعر الوالدان ب- بأهمية التربية وخطورتها خطورة الدور الذي تبوؤوه مسؤولية إعداد الولد من كل جوانب شخصيته الإيمانية والجسدية والنفسية والعقلية والفكرية لذلك إذا أردت الاعتناء بنفسية الولد وتخليصه من العناد ينبغي أن يكون عندي فكر في هذا الترتيب إزاي أعملها ولذلك كنت بقترح أن تكون هناك مجالس بدل مجالس الغيبة بين الأمهات يبقى في مجلس فيه ثلاثة أربع خمس أمهات عندهم ولد في نفس السن ويقعدوا يتكلموا مع بعض إزاي يربوا الولد ده لابد من الرجوع للكتب وللمشايخ وخصوصا أهل الخبرة في التربية في معرفة كيف نربي هذا الولد أنا هقول لكم إن من أسوأ ما يواجهه إنسان أن تت- أن تجد طفلا كذاب وزي ما قال شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله وأكرمه في محو الأمية التربوية قال إيه إنك تحط الكذب وبين قوسين بقى كل الأمراض التانية لما يبقى كذاب هيبقى حرامي سرقة وهيبقى منافق وهيبقى خاين وهيبقى نمام وهيبقى وهيبقى وهي- كل حاجة كل حاجة هتتفرع من الكذب لذلك أول ما هنبدأ نربي الولد لابد من استخدام أسلوب حسن ومناسب وقت الطلب التلطف في العبارة عند إصدار الأوامر ايه المانع ان انا اطلب حاجه وانا مبتسم ليه دايما لما اجي اطلب ابقى متجهم وصارم و وبزعق وصوت بلطف يجب الا نعاند الطفل فنقابله عنادا بعناد اعمل كذا لا لا اعمل كذا لا طب لازم هتعمل كذا لا مش هعمل كذا طب هتعمل غصب عن عينيك بقى هل- كذا لا يبقى انت كده بتقابل عناد بعناد لما قال لا الاولانيه لا الاولاد المؤدبين ما يقولوش لا انت انسان محترم لا طب تعال لا اروح له انا بقى واخده وطبطب عليه وعدي الموقف ده اسيب خمس دقايق عشر دقايق وابدا اعلم لان لا دي لما علقت لما هنج اصبر عليه بقى شويه لما يفك اديله فرصه لا ينبغي ان يسمع منا الطفل بكثره لا ينبغي ان يسمع الطفل منا بكثره انت عنيد انت طفل معاند انت عندي عايزين نبطل نقول الجملة دي كتير لأن كثرة ترديدها أحيانا مش عارف أقولها إزاي أحيانا أنت بتلفت نظر ابنك للخطأ بتوحيله بالخطأ سيدنا يعقوب عليه السلام قال إيه أخاف أن يأكله الذئب جم قالوا له أكله الذئب هم ما كانوش عارفين أصلا لما يرجعوا له هيقولوا له إيه من غير سيدنا يوسف هيقولوا إيه راح فين سيدنا يوسف فلما قال لهم اخافوا ان ياكله الذئب قالوا له اكله الذئب او حلهم هو بالحل فلذلك بعض الاحيان انت بتوحي لابنك مثلا ايه ما تصاحبش الولد فلان الوحش ده كانك بتقول له صاحبه هو مش واخد باله اصلا ومش مصاحبه فلذلك ينبغي عليك انك انت تنتبه انك انت ما تلحش عليه الولد ده مش كويس الولد ده كذا وخصوصا لما تتكلم عنه امام الناس عن حاجه سر بينك وبينه هذه ايضا تفسده اكثر اخوتي بين التدليل المفرط والقسوه الجامحه تكمن التربيه التربيه محتاجه ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحمي ومحتاجه رقه اسمع حديث سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم خير نساء ركبن الابل نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده دي صفه المراه الصالحه ان هي هتبقى حنينه جدا على الاطفال ومراعيه جدا فلوس جوزها تحفظها وما تبحترهاش هذه المراه افضل امراه بشهاده النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اخوتي اذا قلنا الكلام ده في موضوع آه، علاج ال- العناد لازم اقول ان هناك فروق جبليه بين الاطفال الاطفال كلهم مش نموذج واحد مش شكل واحد مش كل ال- آه، الوصفات اللي انا بقولها تنفع مع كل الاطفال ليه هناك فرق- فروق فرديه الجبلات مختلفه بعض ال ال ال الاطفال سريع القبول سريع التاثر لين في التشكيل الشخصي ولكن هناك قاسي غليظ عنيف ده موجود وده موجود لكن كل واحد منهم له معالجة مفيش طفل ملوش معالجة مفيش طفل ملوش حل كل الأطفال لهم الحل تأكد من ذلك وكن على يقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل داء انت ما صليتش على النبي ليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء يبقى اي طفل عنده اي مشكله لها حل كن على يقين من ذلك عندك طفل عنده مشكله هذه المشكله لها حل بس المشكله الم- انك ت- تعرف الحل احنا محتاجين حاجتين نمره واحد نعترف بالمشكله اتنين نبحث عن حل مناسب لها لما اقول لما بقول لخالي ليسي الله يكرمه ان ابنه عمرو ده مشكله هو من وجهه نظره هو وامه بنت ايمان ربنا يهديها هي كمان ويهدي ابوها ها مش معترفين ان الولد ده مشكله انا شايف انه مشكله عدم اعترافهم بالمشكله مش مخلينا عارفين نحل المشكله فالشاهد ايه انا بكلمكم عن مشاكل واقعيه القضيه في ايه تكمن في ايه اولا الاعتراف بالمشكله اتنين البحث عن حل مناسب لهذه المشكلة لازم حل مناسب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله إن أصيب دواء الداء أصيب يعني إيه؟ يعني جاء الدواء صواباً يبقى اشترط للعلاج ثلاثة شروط اولا اليقين انه له علاج اثنين ان يأتي الدواء صوابا ثلاثة ان يأذن الله فلا بد من هذه الثلاثة ان, أن نتيقن ان الله هو الشافي مش الدواء اللي بيشفي اللي بيشفي ربنا مش الاسباب اللي بتشفي اللي بيشفي ربنا عشان كده كنت بقول النهارده من اللمحات الرمضانيه في قول الله سبحانه وتعالى فاخذناهم بالباساء والضراء ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا السراء والضراء فاخذناهم بغته قالوا قد مس آباءنا السراء والضراء قالوا دي سنن كونية هو كده آباءنا برضو مسهم السراء والضراء عادي عادي الشباب والناس اللي بعد رمضان قاعدين يقولوا الفطور بعد رمضان عادي عادي عادي لازم بعد الشدة بتاع رمضان الإنسان يرخي كده شوية الفطور دول سيعاقبوا اللي يقول ان الامطار دي اشياء عاديه اه، اه، اتبخرت الميه وفي هنا منخفض جوي وهيحصل كذا مفيش حاجه عادي الله قادر على ان يبطل الاسباب هذه الاسباب انما يسيرها الله والله عز وجل يبطل الاسباب وقت ما يشاء كيفما يشاء بما شاء فلذلك ينبغي أن يتعلق قلبك سبحان الله العظيم الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان الموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتم ذلك فاهرعوا إلى الصلاة الرسول عارف وقال إن الكسوف ده آية من آيات الله شيء طبيعي طب نصلي ليه ونقول يا رب ارفع الكسوف ما احنا عارفين انه هيمشي وان دي ظاهره طبيعيه قالك لا صلي واضرع وخاف لان الذي يسير الكون لا النواميس بل الله صحح المعتقد في الحته دي مهم جدا نعم لله سنن يحكم بها الكون سنن في غايه الدقه والثبات ولكن إذا شاء الله أن يغير هذه السنن غيرها ألم يغير السنة سنة غروب الشمس لما قال اللهم ال- يا- نظر الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى ننتصر حبست وقفت الشمس ما غربتش بين العصر والمغرب كان ساعتين بقى عشر ساعات قادر الله قادر على أن يبطل السنة فلذلك نقول نتعامل مع الله بهذه النفسية إن أطفالنا دول قد يكون من الوجهة النظرية في مجال الأسباب مش هينفع لكن أنا لما أقول يا رب ينفع بالله سبحانه وتعالى لسه احد اخواننا النهارده مبشرني كان عنده بنته آه، يقولوا عليها عظام زجاجيه آه، مش عارف بتتكسر بسهوله او حاجه زي كده ادعي لها شربت زمزم ودعا ودعينا والوقت الدكتور قال له ما عندهاش حاجه زي الفل الحمد لله رب العالمين بعد رمضان ب 15 يوم يعني آه، نتائج عجيبه للدعاء ولايات الله سبحانه وتعالى الشاهد كنا بنقول آه ان هناك فروق فرديه كل الاطفال مش زي بعض كل الاطفال ممكن يتعالجوا بس اهم شيء في الموضوع ككل الاستعانه بالله ثلاثة الكذب آفة الآفات وإذا انطبع عليه خلق الطفل واعتاده قلما يتركه إخوتي هناك امراض يعني شفاؤها عزيز واذا شفي الانسان منها تترك اثارها وانا قلت لكم ان وهيجي معانا انا كاتبها اهي خصائص عمريه ربنا يهديه صالح ويتوب عليه هو كمان ان في من الخصائص العمريه في سن من ال هيكون الطفل بيكذب هتيجي معانا الطفل لما بي- في الس- في المرحله العمريه دي خياله خصب وواسع ومجاله ضيق افقه واسع وخياله خصب ومجال اللي بيتعامل فيه مع ابوه مع امه مع آه، المدرسين مجال ضيق فلاتساع افقه وخصوبه طبيعته يبدا يالف يخترع يكذب من غير ما يعتقد ان ده كذب فاحنا اذا سبناه مع خياله الخصب الخصب افقه الواسع هيطلع كذاب كبير لازم نفهمه الفرق بين الكذب وبين الانطباع الشخصي الفرق بين الانطباع ال- الاحساس وبين الواقع احنا قلنا قبل كده ان ولا الطفل دخل على امه بيقول لها انا شفت في المطبخ صرصار قد الفيل قايل له مش انا قلت لك مليون مره ما تبالغش مين المبالغ الطفل ولا الام عرفنا دلوقتي هي جاب هو الواد ده جابها منين جاب من المبالغه دي منين ما هو امه كده بتقول له مليون مره ملي... هي قالت له مليون مره هو لما سمع مليون قال صح كده هو فعلا قد الفيل انا اقول ايه ان احساس الطفل ان الصرصار قد الفيل احساسه كده خياله كده بس هفهمه ايه ما اسمهاش كده نقول ايه كانه فيل شوف على الكتاب ببساطه ازاي الولد ساعتها هيبدا يفهم كانه او يقول حاسس انه فيل في المطبخ شفت ازاي ببساطه نعلمه ازاي يتخلص هتيجي معانا ديك مرحله متقدمه ازاي نعالج مشكله الكذب اربعه الصحبه تؤثر الولد موجود في جو الجو اللي موجود فيه ده الجو نفسه مشكله ان هو معاه إخ... مش اخواته طبعا لان هي مرحلته السنيه تختلف عن اخواته هيبقوا مثلا ولاد عمه ولاد عمته ولاد آه، الجيران آه، ولاد خاله ولاد خالته آه، آه، ولاد اخته وهكذا حد معاه الاطفال بيبصوا لبعض بطريقه انت لا تتخيلها اللهم احفظ اولادنا اللهم اصلح اولادنا اللهم رب لنا اولادنا الاطفال ينظروا لبعض آه، يحسدوا بعض يحقدوا على بعض يتمنوا اللي في ايد بعض يشتهوا اللي في ايد بعض يح- ما يحبوش بعض الاطفال ال- اللي هم بنسميهم الاقران اللي هم في سن واحد نفسيات مختلفة جدا ومتفرقة لذلك هو مش عايز التاني يبقى أحسن منه فلما يبص كده على التاني بيعمل حاجة عايز هو يعمل أحسن منها يعمل أكتر منها يتفوق عليه في الجانب ده فتجد في البيت مطاحن ومعارك خمسة الثناء والإكرام والتشجيع أصول في صناعة شخصية الطفل الطفل آه، محتاج لما يعمل حاجة كويسة يقول الله أكبر جيد جدا ممتاز أستاذ الله يكرمك يا ابني زي الفل معاني مش شرط الألفاظ اللي أنا بقولها يبقى ليك ألفاظ مميزة تشجعه بيها ثناء ال- على الولد ومدحه واكرامه وتشجيعه وانك تجيب له هديه ده مطلب مهم جدا علمه لما يكون عندك ابن ولد ذكر علمه الرجال لا يبكون وان بكوا فبكاء الرجال لا بكاء الأطفال ولا بكاء النساء كتير نقول لأولادنا إيه ما تبكيش أنت راجل الراجل ما يبكيش لا خليه يبكي بس بكاء الرجال خليه يبكي ما ت- ما- مش عايزين نكبته احنا قلنا الغضب والشهوة مش عايزين كبت الاتنين وهقول دلوقتي يبدو ان انا مش هقول م- هنقول ان شاء الله مستقبلا م- معالجات الامرين دي مهم جدا انا عايز اقول له الرجال لا يبكون واذا بكوا فبكاء الرجال انا احيانا ادخل الاقي الولد بيصرخ آه! في ايه مالك طب انت عامل كده زي ال- النساء هي اللي تصرخ كده مش الرجاله خليك راجل لما تبكي بكوكاء الرجاله كده بدموع ها حتى لو همهمه لكن الصراخ ده مش انت انت كبرت على الكلام ده عيب خليك راجل ومقابلها افهم القاعده دي القاعده اللي انا هقولها لك دي افهمها وخليها معاك طول عمرك الرجل طفل كبير في داخل كل رجل طفل لكن الطفل ليس رجلا صغيرا انا بلح عليه دايما انت رجل لكن خليني دايما فاكر ان هو مش راجل ده طفل ما تتعاملش معاه على انه رجل ما تتعاملش معاه على انه عاقل ما تتعاملش معاه على انه بيفهم ما تتعاملش معاه على انه يقدر يستطيع ده طفل فلذلك لما بطالبه بقول له ايه ابكي بكاء الرجال وبعد كده لقيته بيصرخ مش مش قلت لك لا لا لا لا لا فكروا تاني يا راجل فين بكاء الرجال وهكذا بلين وبرفق لازم نفهم القاعدة دي وخليها أساسية في حياتك إن ده طفل مش راجل فنتعامل معاه على انه طفل حتى لا نفقده اصلا طفولته اذا وجدت و- وانا بكلم الرجاله على طول ليه الاب على طول ليه خدي الكلام على الام برضه خديه معاكي يعني اذا وجدته حزينا فاساليه مالك يا سلام على كلمه مالك دي بحنيه انا كنت بقول ان الطفل في سنة في سن في الخصائص السنيه من سن اتنين الى اربعه قلنا مرحله التقليد دأب الطفل التقليد ومحاوله التحرر ولكن نزعه الاعتماد على الاخرين تاتي بالصراخ كلما احتاج من سن خمسه لسته بقى انت هتلاقي معظم كتب الاطفال كاتبين من اتنين لسته او من اتنين لثمانيه لا لا لا انا عندي الكلام ده مختلف تماما وقد اكون مخطئ لكن انا بكلمك عن قناعات تجارب واقعيه ان من اتنين لاربعه دي حاجه لوحدها اخطر مرحله سنيه من خمسه سته ساعه ما راح المدرسه في آه، آه، اولى حضانه وتانيه حضانه واولى ابتدائي دي حاجه تانيه مختلفه اسمها انا بسميها مرحلة الانكسار الطفل الهادئ الوديع المطيع انتقاله إلى المدرسة عالم غير عالمه لما خرج وقعد في الفصل ما بقاش ابنك بتاع البيت ليه كل دول اولاد وقده ومن سنه وشكله وبعدين واحده بس ام العيال دي كلها بتعامل الاولاد دول كلهم مفاجاه للولد عشان كده الولد لما يروح اول يوم الحضانه انا اتذكر بنتي مريم ربنا يكرمها لما رحت اوديها اول يوم الحضانه والله ما انساهاش في مسجد التقوى آه ورحنا على باب المسجد وقلت لها يلا اطلعي وقبلتها واديتها مصروفها وشنطتها على ظهرها يلا قالت لي هعيط قلت لها لا ما تعيطيش خليكي شاطره يلا قبل وزقتها الداده خدتها من ايدها وداخله وقفت على السلم كده وبصت لي ابي انا هعيط كنت انا اللي هعيط زي فالشاهد ايه لما الابن يبكي في المرحله دي عادي عادي ما نجيش نضربه هس اخرس خليك رأ... لا لا لا لا لا لا خالص الولد في السن ده تغير الاحساس المنزلي بكثرة الأطفال حوله والاهتمام بغيره أمامه بكثرة فتعطيه هذه المرحلة انكسارا طبيعيا وهدوءا له ملمح الحنان آه لذلك الطفل ده يحتاج إلى مزيد من الأحضان لما راح المدرسة ورجع من المدرسة هتحس ان هو بقى طفل تاني رجع فتح شنطته وطلع كراساته وقاعد كده مالك مالك الحضن ده والحنان ده والرقة دي تصنع معالم مطبات عالية جداً في نفسية الطفل لذلك اسأليه مالك اسألي بنتك مالك الحوار بقى مفيش لا لا لا تاكلي تشربي يلا نخرج طب تعالي نكلم ابي في التليفون طيب الحوار يعلم الطفل احنا ايه اللي خلانا رحنا لخمسه وسته؟ لا في سن من اتنين لتلاته الحوار مع الطفل بس حوار مختلف بقى عن بتاع خمسه لسته ده آه بيعلم الطفل الانطلاق في الكلام يساعد الطفل على ترتيب الكلام نفسه ينمي شخصيته يزيد قرب الام ده دورها بقى من اتنين لتلاتة انها تنمي عادة الحوار الهادئ مع طفلها تطرح عليه اسئلة وتخليه يجاوب عليها مش اسئلة فقهية مش اسئلة فنية مش اسئلة ذكاء فين اختك فين اخوك وابي راح فين ابي هيجي امتى ابي بيركب ايه ده سن سنتين لتلاتة تعوده على عدم رفع الصوت عند الحديث تعوده ادب الاستماع لما اكون انا بتكلم اسمع واحط ايدي على لحد ما تخلص كلام ها قول بقى نعوده سن من اتنين لتلاته انا بقول لك الكلام ده من سن سنتين لتلاته نعوده عدم مقاطعه المتحدث عايز أعو- اعلمه ادب الاستماع وعايز الاب والام لما يسمعوا الطفل ما تسمعوش بودانك بس يعني اه اتكلم اتكلم انا سامعك خليك اتكلم انا سامعك لا ده انا عايز اصغي اليه بكلي يحس ان انا قاعد بسمعه بكامل جسدي هو انا قاعد بكتب وهو بيكلمني اه ها خير يحس كده ان انا فضيت له اقبلت عليه انظر اليه لما تحط عينيك في عينين ولدك وهو بيتكلم ويشوف في عينيك لمعان الاهتمام بيه دي تصنع جواه حب انا قلت- كنت قلت لكم هنتكلم عن العناد والحب ادي الحب اهو كنت جايب لكم عشر نصائح كيف يكرهك ولدك بس خليهم للمره الجايه خلينا النهارده في الحب ابنك يحبك لما يحس ان هو بيكلمك ان عينيك في عينيه هو يحس منك انت الحب يحس منك انت الحنان حاول ان يكون هناك شيء من العاطفه الملامسه تحط ايدك على كتفه تحط ايده بين ايديك وهو بيتكلم او انت بتتكلم معاه آه، تحط خده على خدك آه، قرب منه تاكد انك تستمع الى ما يقوله ولدك حاول تشعر بما يشعر به اتذكر مش فاكر مين من ولادنا وهو صغير كان يغمض عينيه ابي ابي انت شايفني هو حاسس ان هو مش شايفني يبقى انا مش شايفه ال- تفكير الطفل في السن ده من سن سنتين لثلاثه زي كده ان هو قد يشعر باشياء انت مش متخيلها فانا عايز ابقى عايش السن ده حاسس اللي هو حاسس بيه او بأدرك بدماغه هو بفهمه هو عشان اكلمه على قده ما احنا اتفقنا انه مش راجل ده طفل حاول ان تستنتج المشاعر من كلماته يعني اعرف شعوره من كلامه آه، يعني مثلا لما تقول له حاجه يقول لك لا مش عاوز غير ما يقول لا يبقى شعوره تجاه الامر ده غير شعوره تجاه الامر ده تماما عايزك تحس التوتر لما يبقى الولد متوتر ومش قادر يقبل منك اي حاجه رافض اي شيء اديله وقته بلاش تزيده توتر آه انزل الى مستوى ابنك جسديا هذا يعطيه الطمأنينة والشعور بالقرب منك يعني خليك قده يعني يقعد على كرسي عالي كده بحيث يبقى في مستواك او تقعد انت في الارض بحيث ان انت تبقى في مستواه انزل لمستوى الجسدي بتاعه ضمه الى صدرك حين يكون منزعجا ضميه ضميه الى صدرك يعني الاحضان يعني انا كنت سمعت ان في علاج في بعض الدول بالمسح بمسح الجسم علاج سبحان الله العظيم فلذلك مسح الجسم كده آه، نوع من انواع العلاج وتختلف بقى بالمسح مع الضغطه الامر ده نوع من انواع العلاج النفسي للطفل آه، اعطيه فرصه للتعبير لما يكون الولد بيتكلم انا عايز ابص له كده و... و... واقول له ها ها ايوه اه اه اديه فرصه ان هو يقول مش نقاطعه ونقول له يعني كذا خلص من الاخر ايه لا خليه خليه يقول ويعيد ويترجم احيانا بعض اطفالنا بيقول الطلب ويكرر نفس الطلب 20 مره بطرق اخرى سيبه يقول لحد ما يفرغ كل اللي عنده تجنب إعطاء النصائح عندما يكون الولد في حالة الغضب يبدو أن آه، أخونا صالح نسي بعض العناصر اللي أنا كتبتها لأن كان في عنصر إن التفهيم إن أنا الولد المعاند علشان أعالجه لازم أفهمه علاج من أع- من انواع علاج العناد ان انا لما اصدر امر اوضح مبررات هذه الاوامر لولد عنده سنتين اه احنا اتفقنا ان هو بيفهم وركيزة كل هذا في خلفياته في مض... في عقله الباطن فلذلك قلنا ان احنا لو قلنا لا حول ولا قوة الا بالله وسمعها ترتكز عنده ان ده نوع من انواع الاعتراض انا لله وانا اليه راجعون ترتكز عنده ان حصلت خسارة آه، اتق الله يبقى ده نوع من انواع الاعتراض الحاجات دي هتترجم هتبقى زي يقول لك زراير في مفتاح شخصيته تذكره تربى عليه فلذلك بقول ان افهمه يعني لما اقول هو قاعد لا تعال هنا الاطفال يقعدوا هنا عشان الادب ان عمه يقعد هنا فهمه ليه لا مش تعال هنا عيب كده هو ما فهمش ايه الموضوع عيب ليه فلذلك فهم الولد لما تؤمر امر فهمه مبررات هذا الامر ايه آه، اشعر ابنك انه انسان مهم عامله بموضوعيه واحترام سنتين اه حسسه ان هو مهم وان هو انسان وانه له وجود في حياتك مش كم مهمل سبحان الله العظيم آه، في قصه آه، قدوم النبي صلى الله عليه وسلم آه، ودخوله للمدينة تحكي السيدة زينب بنت حيي ابن أخطب وكان آه، من زعماء اليهود إنها لما الرسول دخل وراح أبوها وعمها شافوا النبي بتقول إن أنا كنت ساعة ما ي- ما أد- ما ي- ما يدخلوا البيت أجري عليهم لازم يشيلوني دون كل الأطفال إلا في اليوم ده جاء كالين كسلانين فلم يلتفت إليه الشاهد إيه إن أنت لما تدخل البيت ولادك يجروا عليك شيله مش هو جاي جري عليك وانت تعبان وقرفان ومهموم ومتضايق لا لا انسى بقى الكلام ده كله بره البيت ادام داخل البيت عشان ادام داخل البيت يبقى لازم المقابله دي والا لو جه جري عليك وانت لم تعره اهتماما علمت في نفسيته دي جرحته جرحت كرامته جرحت اه اعتزازه بنفسه لذلك آه، هيئ نفسك وانت واقف قبل ما تحط ايدك على الجرس اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وادخل بنفسيه آه، مختلفه آه، لا تحرج ابنك ولا تنتقص من قدره او تستهزئ به امام الاخرين لا تستعمل عبارات الاهانه آه، اذكر آه، وانا كنت مدرس في السعوديه كنت بعطي درس لولد آه، طفل باكستاني كان اسمه ذي شان ذي شان صاحب شان اسمه كده ذي شان آه، فالمهم ان مره ابوه بيقول لي هذا ولد داعر قلت له عيب كده قال لي لا لا دي كلمة عادية وجاب لي القاموس الانجليزي naughty naughty في الانجليزية يعني مكتوب في القاموس داعر هم في في العبارات الانجليزية ممكن يتكلموا عن بعضهم او يتكلم عن طفله الولد مثلا اللي هو بيعبث كثير ويتشاءى كتير يقولوا عنه نوتي آه، لا خدت بالك؟ لكن الكلمة عندنا جارحة اهو انا بقول لك بقى راعي نفسية طفلك انك انت ممكن تقول غبي وعندك انت يعني ممكن تكون على لسانك عادية لكن قسمت ظهر الطفل كلمة خطيرة آه لاحظ دايما ألفاظك ونظرتك وتعلق الولد بيك قد يكون إهمالك ليه أكبر جرح بترتكبه في حقه في حياته لاحظ ألفاظك اللي أنت بتقولها عليه أثناء الثناء والمدح ممكن ياخدها على أنها آه، استهزاء فخليك منطقي في الكلام عنه شجع ابنك على أن ينظر في وجوه الآخرين دي قلتها زمان في خطبة الجمعة كانت بعنوان كيف تربي طفلا قوي القلب ان احيانا تجد الولد بيتكلم وهو بي بيلقط كده في يبص وي و- لا عشان الولد يبقى قوي القلب علمه ان هو ينظر في وجه الاخرين ما تخافش خليك بطل جريء اه بص اه ب- ب- أما- أما- أما- احيانا انا اولادي لما يدخل يسلم على ال- الغرفه مليانه فيسلم يسلم يسلم, يسلم. انا اقول له لا اقف بص للي انت بتسلم عليه حط ايدك في ايده وبص له كده السلام عليكم بص له حط وجهك في وجه الاخرين دي بتعطي قوه للقلب نفسه آه، اقول ايه في الاخر اللي هي المفروض اول حاجه في الاول خالص ان اولادنا من البدايه الحديث الضعيف جدا افتحوا على أولادكم أول كلمة بلا إله إلا الله هي جاية في الآخر عشان تبقى معانا أول عنصر في الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله تعالى إن عشنا وشاء ربنا وقدر أننا ينبغي أن نربي أولادنا في سن الثانية إلى الرابعة على أن لهم رب اسمه الله وأن تتعلق قلوبهم بأن لهم دين اسمه الإسلام وأن لهم قدوة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم فالتربية على هذه الثلاثة الله حب الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك و و و الإسلام الدين محمد صلى الله عليه وسلم نبيك حبيبك إخوتي في الله أنا أحبكم في الله نستكمل لقاءنا القادم كيف ندخل بالإسلام على الطفل في هذه المرحلة أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله بها تعالوا لنفقه القضية إذن